لينا معاهم واقفه اشد منهم قوه بعدين مره واحده يقول لك ايه ولله العزه جميعا ما فيش حد ليه عزه غير ربنا طب امال الناس الاعزاء العزيز فقط الذي يعزه الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كل ملك هو الذي ملكه وملكه كل قوة هو القوي سبحانه وتعالى وقوى خلقه ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بمين إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طب أنت غني طب أنت قوي طب أنت عندك عزة لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ده كله جاي لك من عند ربنا لا قوة إلا بالله كل ده جاي لك من عند ربنا بس عايزين نذكر نذكر بإيه بأيام الله يعني ايه ايام الله لله في في الدهر ايام ايام اعز فيها اولياءه وايام اذل فيها اعداءه ايام ايام ربنا سبحانه وتعالى نصر جنده وهزم الاحزاب وحده وايام تانية ربنا سبحانه وتعالى جعل للكافرين دوله يعني خلاهم اقوياء بقدره سبحانه طلعت الفرس وطلعت الروم وطلعت روسيا وطلعت أمريكا كله بقدر ربنا سبحانه وتعالى مفيش حد كله بقدره سبحانه وتعالى يعني ايه انت بتتكلم عن الدول الكبيرة دي سبحان الله العظيم وهي الدول دي مش مخلوقات من مخلوقات الله الله خالق كل شيء رفعهم بقدره وإن شاء الله عز وجل سيخفضهم بقدره إن شاء الله أعطاهم وإن شاء منعهم إن شاء صححهم وإن شاء أمرضهم سبحانه وتعالى وقد سبحانه وتعالى إذا غضب على عبد يجعل كيده في نحره يعني إيه كيده في نحره يعني ربنا يسلطه على نفسه أيام الله تعالوا نذكر بعض بأيام الله ليه أصل أنفلونزا الخنازير رعب الناس والطاعون من الناحية التانية مخوفهم طيب و... وال... لا ده في كمان الجراد نسأل الله أن يصرف عن مصر وعن كل بلاد المسلمين الوباء والغلاء والداء وأن يجعل لهم من كل داء دواء ولكل بلاء مخرج إنه ولي ذلك وهو والقادر عليه خلاص أحبابي في الله تعالى تعالوا نذكر بعض بأيام الله ليه؟ عشان نتذكر إن لكل شيء سبب يعني لكل نتيجة سببها ولكل ثمرة بذرة يعني مفيش حاجة بتطلع مرة واحدة كده كل حاجة كان ليها أساس كان ليها سبب يعني اللي احنا فيه ده دلوقتي كان سببه ايه اللي احنا فيه كل عزيز إنما أعزه الله من قبله فهو المقبول ومن طرده فهو المخذول كل شيء له سبب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه من أيام الله من أيام الله الأيام التي طغى فيها الناس آه طب وبعدين لا ده أنا مش هكلمكم عن عن أيام الطغيان فقط لا ده أنا هكلمكم هم بطغيانهم ده عملوا في نفسهم ايه وهناخد في الحلقات في الح... هذه الحلقة والحلقات اللي جاية أقوام سواء كان قديما أو حديثا عملوا ايه وتشوف قوة الله تعالى سبحانه وتعالى وتشوف أيام الله كيف يداولها بين خلقه كما قال أبو البقاء الرندي هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه تعال معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم من سره زمن ساءته أزمانه في أيام الواحد يصر فيها وفي أيام الواحد يحزن فيها ففي دول تعالوا نذكر بعض بأيام الله ده أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به نبيه موسى مع بني إسرائيل قال وذكرهم بأيام الله احنا دلوقتي أنفلونزا الخنازير منتشره والأمراض كتيرة طب هي منتشرة ليه بفعل البشر يعني الناس هم اللي أذوا نفسهم هم اللي تسببوا لنفسهم في الضرر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال تعالى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن ومن ضل فإنما يضل عليها وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فربنا سبحانه وتعالى هو القوي أغلق الأبواب إلا باب طاعته يعني إيه اسلك كل طريق ستجده مسدودا إلا طريق الله اترك كل باب ستجده مغلقا إلا باب الله والله العظيم و- وكل من يسمعني سيذكر ما أقول له فستذكرون ما أقول لكم لكن تعالوا نشوف آه، آه، الناس اللي كانت لحم خنزير واللي تسببوا طبعا في مشاكل كبيرة دلوقتي لأن مناعتهم قلت وأصبح آه، أكثر عرضة من غيره ليه ل- للإصابة بأنفلونزا الخنازير اللي رعب الناس ومش مخلية حد دلوقتي قاعد مرتاح آه، آه، المنظمات العالمية بيعملوا إحصائيات والإحصائيات كلها معلنة ده ما في- ما- أنا ما جبتش جديد إن الدول اللي بياكلوا فيها لحم الخنزير أكثر عرضة للإصابة بكتير جدا من غيرها والحمد لله تعالى هتلاقوا دايما اللي مصاب يا إما كان بره وخالط الاوروبيين او كلب من لحم الخنزير يا اما انه آه، كان آه، آه، آه، بياكل لحم خنزير في في بلده يا اما كان ليه خلطه مباشره بهؤلاء الناس انا عايز اقول اوريكم بس لقطه هن- هنشوف مع بعض اللحم الخنزيري ده فيه ايه ونشوف الناس تسببوا لنفسهم في ايه هي انفلونزا الخنادير الخنازير دي دي نتيجه يعني دي ثمره لبذره مره زرعها من اكل لحم الخنزير تعالوا نشوف لحم الخنزير الاول ونشوف آه، هم عملوا ايه في نفسهم
لا إله ادي لحم الخنزير إلا شوفوا لحم اه يا سلام جميل ولونه مورد وتمام التمام اه ولكن هما لما بياكلوا لحم الخنزير بيشربوا عليه كولا وبيتبسطوا على الاخر اتفرجوا يا اخواني الكولا اتحطت على لحم الخنزير بعدها بساعتين اتنين فقط 120 دقيقة هنلاقي ايه اللي حصل في لحم الخنزير ادي الكولا اتحطت على لحم الخنزير وتعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع من لحم الخنزير
ربنا رب القلوب وهو علام شوفوا يا اخواني لحم الخنزير اهو الشروق وفي الغروب شوفوا ادي طلع منه دود شوفوا الدود قد ايه حجمها قد ايه ادي لحم الخنزير اللي بيهواه الاوروبيين وجابوا لنفسهم واذوا نفسهم لا ده انا شفت الدود قد ايه لحم الخنزير مليان دود ودي واحده منه لا، طب لما ياكلوه بقى ايه اللي هيحصل تعالوا نشوف معده واحد بياكل لحم خنزير وعملوا له منظار تعالوا نشوف اللقطه دي
عفوه خير ادي ال- الحلق ومدخل ال- ال- والمريء ومدخل المعده شوفوا كله دود هادي الودود دي معده واحد بياكل لحم خنزير ملء الوجود عفوه خير وجود شوفوا فارتجي دوما شوفوا الدود مالي امعاؤه
فارتجي دوما
سبحان الله العظيم وبعد كده بيجوا يبكوا ويقولوا لا ده احنا عايزين نرفع الاستعداد للدرجة السادسة ومنظمة الصحة العالمية بتحذر ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية شفتوا إنما بغيكم على أنفسكم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم يا أخت نهلة
عليكم السلام السلام عليكم
السلام عليكم يا أستاذ منصور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله الله يبارك فيك ربنا يجازيك خير يا رب آمين الحمد لله رب العالمين ربنا يجازيك خير ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يا رب آمين
ال- بالله لو سمحت يا شيخ معلش الموضوع غير موضوع الحلقة آه، عايزين عندي ولد صغير وعايز اوديه مع ال- يتعلم علوم شرعية
حاضر خد تليفوني من الكنترول وان شاء الله تكلمني بعد الحلقه حاضر فاخوانا اديكوا شفتوا يعني آ- ادي جزء من ايام الله شوفوا هم هم عملوا ايه في نفسهم وم- و- وخنازير موجوده طيب هم ما كانوش عارفين الاضرار دي عارفين الاضرار دي وعارفين اكتر منها واطبائهم بيحذروهم وبيفهموهم ولكن سبحان الله العظيم الانسان بيمشي ورا شهواته هو بيقتل نفسه بشهواته وبعدين وبعدين بياتي على غيره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ممكن الواحد يغتر بقى بقوته يقول ده انا قوي تقول له آه، ده- آه، يعني ده مضر عليك يقول له لا لا ده آه، بقى انا مش هقول لك ان مثلا لحم خنزير او خمره هتضر ولا سجاير ولا غير ولا غيره لا ده انا هقول لك ان كفايه ان انت بتعصي الله كفايه ان انت بتعادي ربنا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى آه، جبل ينهدم فوق راسك ولا محتاج لدود علشان آه، يعني آه، يألم أمعائك ولا محتاج لفيروسات عشان تمرضك أبدا يكفي أن ربنا غضبان والعياذ بالله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هكذا قال الله أنت مفكر إيه؟ أنت مفكر إيه؟ المسألة أعظم مما تتخيل أنت متصور أنك أنت هتقدر تغلب ربنا؟ ها واعلموا انكم لي- لستم بمعجز الله محدش هيقدر يتحدى ربنا ها قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ومش محتاج عربيه تيجي تخبطه ولا محتاج لا لا لا لا كفايه ان ربنا غضب والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يقين واياكم آه، غضبه وعقابه وشر عباده كان في قوم اسمهم قوم ثمود قوم ثمود دول كانوا أقوياء جدا دول لا محتاجين أمراض ولا محتاجين حاجة آه، آه، ال ال يعني آه، تشوف أجسامهم تلاقيهم أقوياء جدا آه، آه، وكبار أحجام كبيرة جدا آه، آه، يعني لما تيجي تشوفهم يعني احنا مش عارف استاذ بطريق آه، جاهزين ولا ايه اه ف آه، آه، دول قوم ثمود دول وصلت من قوتهم انهم كانوا بيحفروا البيوت جوه الجبال داخل الجبال أخ- واحد بيحفر بيحفر بيت جوه جبل يعني حاجة حاجة حاجة صعبة وشوف محتاج قد ايه قوة ومحتاج قد ايه آه، يعني آه، عضلات ومحتاج قد ايه ثبات ومخ هو عايز برضو محتاج ذكاء وفكر هؤلاء القوم كانوا بيعملوا معاصي بل كفروا بالله سبحانه وتعالى وكانوا يتباهوا قوتهم يقولوا ايه من اشد منا قوه من اشد منا قوه اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه هم مش عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم اشد منهم قوه انا برضو بقول لك كده انت اعتمادك على فعل المعصيه ايه اللي مخليك جريء انك غني ربنا سبحانه وتعالى اغنى منك انت ايه قوي ربنا اقوى منك انت يا عزيز العزه كلها لله انت ما تقدرش تعمل يعني ما تقدرش تتحدى ربنا انا عايز اقول لك بس حاجه واحده هذكرك بايام الله بايام عاد وثمود تعال شوف الاول هم عملوا ايه واجسامهم كانت عامله ازاي و- وانجزوا في حياتهم انجازات عامله ازاي وبنوا ايه عشان تقارن آه انت ايه بالنسبه لهم وكمان تاخد برضو عبره يمكن تقول انا برضو يعني هم كانوا اقوى مني و... وامتن وأ- واذكى مني ما اقفش في طريق ربنا سبحانه وتعالى وامشي في طريق غلط تعالوا نشوف هم كانوا بيعملوا ايه
من رضا ده قصر جوه جبل وده بيت جوه هضبة شوفوا البيوت دي كلها كانت صخور هم عملوا البيوت جواها عاملين غرف وحمامات وغرف نوم وشرفات وبلكونات وم- ومزوقينها وب- كل ده بإيديهم الواحد كان يحفر كده بالصخر شوف ده قصر عجيب هم بقى حجمهم كان قد ايه تعالوا شوف شوف حجم الانسان قد ايه حجم الانسان قد ايه طوله مثلا قول يجي 25 30 متر شوفوا حجمه قد ايه ده انسان متحنط منهم شوف حجمه قد ايه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد شوفوا بني آدم واقف جنب راس ال- ال- الواحد من عاد وثمود قد ودنه بالظبط شوفوا حجمه قد ايه حجم الراجل اللي ميت قد ايه عشان تعرفوا النهايه ما فيش حد اقوى ولا ولا ي- يحد الله شوفوا شايلين جمجمته شوفوا حجم ما هم بيطلعوه من القبور ماتوا اين هم الان
إلا الله ما لنا كل ده حجم جزء من بني ادم وادي جماجمهم مكسره ومهشمه تشهد عليهم بانهم ضعفاء ومساكين وما هم الا عباد لله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم اديكوا شايفين ادي عاد وادي آه، آه، قوتهم لما ماتوا ماتوا بايه ماتوا بالريح بس شوية ريح ال ال القوة اللي احنا شايفينها للكون دي مش قوتك والأسباب دي ما بتتحركش ب ب بهواك ولا هتطوعك ولا هتسمع كلامك ليه؟ لأن مش أنت اللي خلقتها م- أنت خلقتها؟ لا أنت كونتها؟ لا أنت ده هي مسخرة ليك بس ولو ربنا نزع تسخيرها منا م- تسخيرها ليك أنت مش هتقدر أصلا تستخدمها إطلاقا أنت مش هتقدر تعمل فيها أي حاجة لا هتقدر تشرب مية ولا هتقدر تسبح في بحر ولا هتقدر ت- تصطاد سمك من نهر ولا ده ت- لو سلطت عليك لو سلط عليك حيوانات البر وأسماك البحر وامطار السماء انت مش حت... ده انت ضعيف وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا ومعنا اتصال السلام عليكم
يلا السلام عليكم
كيفك يا خير شو اخبارك؟
الحمد لله
كيف آه، برنامجك بجنن حلو الله يكرمك مين معايا
فبحب انك تضلك تكرر منه نعم
فبحب انك تضلك تكرر منه الله يكرمك يا استبرق استبرك معاك من الاردن يا مرحب يا استبرق صوتك جميل وطريقتك جميله وكلامك حلو اهلا بيك يا استبرق ربنا يكرمك يا استبرق وبارك بارك الله فيك وبارك في ابيك وامك الحقيقه يا اخواني آه، ال- الواحد برضو بالمثال يتضح المقال آه، ال- اللي حواليك من المخلوقات سواء كان سماء أو أرض أو جبال أو بحار أو أنهار دي ملك لله سبحانه وتعالى وكل الحاجات اللي حواليك دي مسخرة ليك قال تعالى سخر لكم الشمس سخر لكم ال- ال- البحر لتجري الفلك فيه بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عندنا مثل من أمثلة الظلم اللي بنذكر فيها بأيام الله مثل معظم الناس عارفينه آه، لكن ما يعرفوش حقيقته معظم الناس عارفين آه، يعني آه، الأحداث والحدث لكن ما يعرفوش اللي وراها أنتوا تظنوا إن الأحداث اللي بتحصل دي بتحصل هباء لا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر حدثنا الليلة دي حدث حصل من حوالي 100 سنة إلا قليل سنة 1912 تقريبا لسفينة ضخمة جدا عملوها الإنجليز كانت أضخم سفينة في وقتها أيوه في ناس دلوقتي بتقول تايتانيك ايوه هي تايتانيك تايتانيك دي شوفوا دمرت تدمير شديد جدا طيب حد يعرف آه، ازاي اتدمرت او ليه اتدمرت آه، السفينه دي ب- بشهاده الناس اللي كانوا بيصنعوها انها غرت الناس الصانعين لها غرتهم وخلتهم رفعوا نفسهم آه مش على البشر ولا على الشركات اللي كانوا بينافسوها ولكن رفعتهم حتى ظنوا أنهم أكبر من الله والعياذ بالله قائد السفينة دي قبل يعني قبل ما تنزل البحر وقف قدام علية القوم وقال لهم احنا هنصنع سفينة محدش يقدر يغرقها حتى ربنا ما يقدرش يغرقها هو قال كده والعياذ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل تعالوا نشوف بقى قصة تايتانيك وكلام الرجل ده كانت نتيجته ايه تعالوا نشوف الموضوع من اوله عشان ناخد العبرة
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ادي الجبال الجليد وادي ده الماكيت بتاع سفينة تايتانيك ده مش ده الحقيقي ولكن احنا هنشوف الحقيقي بعد شوية شوف جبال جليد آه، صغيرة ولكن ربنا هتشوفوا هتعمل ايه دلوقتي رب القلوب وهو الحقيقة آه، سفينة تايتانيك عيوب بشروب كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى نوره يهدي العيون شوفوا جبال الجليد ليها من فوق ارتفاع ومن تحت جذور وأساسات شوفوا أهي ده منظر جبل الجليد من الأسفل الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله من تبدأ القصة لسفينة تايتانيك سنة 1909 هي غرقت سنة 1912 لكن سنة 1909 بدأ بناء سفينة تايتانيك ودي أحداث سريعة للي حصل وتخيل إزاي اصطدمت بجبل الجليد اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده تصور لكن لما حصلت الحادثة دي كانت صدمة شوفوا ادي تايتانيك الحقيقية دي الحقيقية هي دلوقتي يعني تحت المحيط ده جبل الجليد الحقيقي اللي صوروه تاني يوم في في غرق تايتانيك ده البطل بتاعنا بتاع الليله دي ده الجبل الجليد اللي غار لله سبحانه وتعالى وضرب تايتانيك شوف الجبال واحد يقول بتغار اه طبعا الجبال بتغار الجبال دي مخلوقه لربنا بتحبه بتعبده بتخشع له فاكرين لما الجبال الجبل خشع قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبال بتخاف من ربنا وبتخشع له سبحانه وتعالى شوفوا الجبال العالية دي بتسبح ربنا كانت بتسبح مع نبي الله داود لله سبحانه وتعالى الغفور الودود قال تعالى يا جبال أوبي معه شوفوا ده خشوع وقالوا ما سقط جبل إلا من خشوع ليه؟ قال الله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله
نوره يهدي العصا فالجبال شوفوا على ضخامتها بتسبح وبتخشع لا وبتغار على الله شوفوا سبحان الله العظيم مناظر جميلة ازاي ولكنها مش مناظر وانتهينا لا مناظر على حقائق وأسس الجبال دي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى شوفوا وإن منها ما لا- لما يهبط من خشية الله قالوا ما هبط جبل إلا من خشية الله عز وجل هنا سنة 1909 بدأوا يصنعوا السفينة وفي نفس الزمن بدأ الجبل يقع من مكانه سبحان الله العظيم يعني ودي كانت مفاجأة لما دورت في في تاريخ صناعة تايتانيك شوف هم بيصنعوا آه، بهذه الطريقة اللي فيها مغرورين و- وبها متحدين للناس ممكن لكن لربنا ازاي هم بيبنوا والجبل كمان له عمل آخر بدأ ينقطع هل تتخيلوا يا إخواني أن نفس الزمن اللي بدأ فيه بناء تايتانيك وتايتانيك معناها الجبارة العملاقة القوية التي لا تقهر ها يقوم نفس الزمن اللي هم اغتروا بيه في صناعة تايتانيك يقوم جبل جليد عبد من عباد الله مخلوق من مخلوقات الله البسيطة آه، يقوم يغار لله سبحانه وتعالى وينقطع من مكانه ويبدأ يتحرك ليؤدي آه، مهمة لينهى عن منكر أصاب هؤلاء الناس غرور حتى على ربنا شوفوا ادي تايتانيك الحقيقيه هي دي الصور الحقيقيه لتايتانيك اثناء بنائها ودي آه، آه، مكان في القطب الشمالي اسمه جرينلاند مليان جبال وادي الجبل بيبدا آه، مراحله الاولى في انه ينفصل عن ال- آه، سلسله الجبال انا عايز اقول لكم ان الجبل ده هم بنوا السفينه في ثلاث سنين الجبل ده مكونات جبل الجليد ظلت تتكون 15 ألف سنة وبضع مئات من السنين يعني انت احنا بنتكلم عن آه، يعني عن جبل جليد بيتكون بقاله 15 ألف سنة يعني ممكن واحد هيبتلى او هيصاب بمشكله او هيحصل له مصيبه بذنوبه تكون إ- إ- يعني اداه الهلاك او اداه الانتقام بتتجهز له هو شخصيا بقالها الاف السنين وهو مش دريان ال- الجبل ده بقاله تقريبا 15900 سنه يعني تقريبا 16000 سنه بيتكون وهم راخرين بيكونوا السفينة اهو والمسافة بين المسافة ما بين تكوين السفينة ال- ال- المكان اللي بي- الميناء اللي بيتبني فيه السفينة دلوقتي والمكان اللي سقط منه جبل الجليد 6500 كيلو متر مين يقدر يمسك بندقية ويصوب من من من يعني من بعد 6500 كيلو متر فيصيب الهدف اهو جبل جليد له طلقه وله صاروخ ولا محتاج كمبيوتر ولا محتاج اجهزه تحكم اتحرك من مكانه وهو ملتصق بالمكان ده بقاله 16000 سنه عشان ينزل ها يصيب اعداء لله سبحانه وتعالى آه، انا اقصد طبعا إن- الناس ال ال ال شوفوا بيتحرك ازاي 16 الف سنه بيسيب مكانه ويبدا ينطلق كالقذيفه الى هذا المكان اللي ضرب فيه تايتانيك مشي قد ايه 6500 كيلو متر
ربنا وتخيلوا معايا ان جبل الجليد ده كان عباره عن ايه عن قطرات من المياه ومن الجليد البسيط ها وتكون منها جبل جليد بالشكل ده طبعا قطرات المياه اللي كانت بتنزل وكونت بحر هي اللي غرقت فرعون هو هنا مثل للي حصل في تايتانيك لما بس الجبل انفصل شوفوا المنطقة دي الجبل وقع هم بيصوروا لنا ازاي ده حصل آه، تخيلوا يا اخواني ان الم- الحتة اللي- اللي اللي وقعت ده اهي شوفوا عملت موجة شكلها ازاي عشان نتخيل بس سقوط الجبل في المية ولسه بقى مشواره لما هيمشي آه، شوفوا هنا بينزلوا السفينة وكلهم فرح وكلهم سرور ولكنهم كلهم أيضا غرور وهنا الجبل برضو انطلق من مكانه وده من من عجب الأقدار إن آه، سفينة نازلة وجبل نازل لها مخصوص متجه لها بشكل مباشر لا وايه وبيمشي كل يوم 6 كيلو متر بس مشي في في ثلاث سنوات المسافة المقدرة ليه عشان يتقابل معاها في ثانية واحدة وينهي مهمته شوفوا قطرات المياه كم أغرقت دولا وكيف لذرات ممكن تحرق أمما وكيف الفيروسات للفيروسات انها تبيد قرى حاجات بسيطة ولكن قوة الله وراءها ايه اللي وراء قوة المية قوة الله وايه اللي وراء قوة الجليد قوة الله وايه اللي وراء قوة الامراض قوة الله سبحانه وتعالى
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
شوفوا بقى هنا بيقولوا إز- ازاي حصل شوفوا سخونة الارض شوفوا قوة ربنا محدش شايف الكلام ده تحت الارض العلماء دول نزلوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في- ايه اللي حصل في جبل تايتانيك وازاي آه، انفصل من مكانه شوفوا نزلوا تحت الارض في جبال الجليد عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه شوفوا بقى نازلين لقوا ان سخونة الارض لما بيريد الله عز وجل انه آه، احد هذه الجبال تنفصل من مكانها الارض ب- بتسخن فبتبدا الجليد او جزيئات الجليد من تحت تنصهر وبتبدا تنفصل مفيش حد فينا شايف الكلام ده هو بيحصل ودي من قوة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز يفعل ما يريد سبحانه وتعالى ومحدش دريان اهو شوفوا مين دريان بالقطرات دي وهي بتنصهر ومين دريان بالجبال دي وهي بتنقطع ومين دريان بهذه ال- ال- الجبال الضخمة الفخمة وهي خارجة من مكانها ورايحة وم- ومحدش فينا عارف أنهي مهمة ولا أي م- موضوع هو رايح ينجزه سبحان الله ودي من قوة ربنا سبحانه وتعالى وأدي الجبال بتنصهر علشان تبدأ مرحلة جديدة م، ومحدش فينا دريان إطلاقا إيه اللي ممكن يكون آه، جبل دنوي هولو سبحان الله العظيم ادي اشوف الانصهار كل ده تحت الارض محدش شايفه انصهارات انصهارات وسبحان الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ويبدا الجبل ينفصل في النهايه قال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا شوفوا هنا بي يعني خلاص التجهيزات النهائيه لل آه، للسفينة بجمالها وحسنها و بي- بيجهزوها التجهيزات النهائية خلاص
إلا الله لا إله وخلاص إن- يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا هيبدأ دلوقتي برضو جبل الجليد خلاص في التجهيزات النهائية وكمان ينفصل انفصال كامل ويبدأ شوفوا كل التجهيزات دي ومحدش واخد باله ولا حد عارف ايه اللي بيحصل
ربنا رب القلوب وهو عالم الجبال دي كلها بتعبد ربنا الغيوب انتوا عارفين يا اخواني ان الجبال بتغير على ربنا بتغار على الله لما قال النصارى ان لله ولد ربنا قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا ربنا الغيوب تكاد السماوات يتفطرن منه في الغرب وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دم جبال شامخات
ربنا الهادي أوتاد راسيات ولكن تتحرك بأمر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عفوه خير وجود فارتجي دوما لله
العجيب في الجبال دي إنها أساسا صعب إنها تتحرك من مكانها كل ده بيسبح ربنا الجبال دي صعب انها تتحرك من مكانها اساسا يعني حتى هم نفسهم مستغربين الجبل ده بهذا الحجم ال- ليه اتحرك من مكانه وليه آه، يعني خد المسافه دي كلها سبحان الله العظيم ادي تايتانيك الحقيقيه هي دي الكلام ده كان سنه 1912
إلا الله لا إله شوفوا ضخمة ازاي كانوا بيتحدوا بيها العالم ودلوقتي موجود على متنها قرابة ال 3000 راكب كل واحد منهم له شأن عظيم لأنها كانت أول رحلة وكان عليها علية القوم وسفراء ووزراء وكبراء وكان عليها آه، آه، الأعزة من كل مكان والأغنياء على اعتبار أن دي رحلة العمر ولكن ما نفعهم غناهم وما نفعهم كبرهم وما دفعت عنهم منازلهم ولا مناصبهم قلوبي وهو على فعال لما يريد سبحانه وتعالى الحب في الشروق وفي شوفوا الجبال الغروب نوره يهدى ويتحرك الجبل شوفوا تخيلوا جبل ربنا رب مخلوق وماشي وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ال- الغريب بقى هادي فضله من يعني شوفوا حجم حجم الجبل الغريب ان هم عملوا كل المحاولات اللي ممكن آه، تنقذهم من الغرق او من الاصابه في- والاصطدام بهذا الجبل وكلها باءت بالفشل بل وساهمت في هلاك ال- آه، هذه ال- السفينه ودي برضو شوفوا هذه الجباره الكبيره من ضمن المعلومات العجيبة في في موضوع تايتانيك ده شوفوا هو دلوقتي بيحطوا الفحم وبيحطوا ال- الوقود عشان تمشي انهم بنوها على ست بلوكات ضخمة ست بلوكات كبيرة جدا ضخمة خلينا نشوف فرحة بقى ال... البلوكات دي مش ممكن هذه السفينة تغرق لو بلوك منهم آه ثقب مش ممكن تغرق بلوكين مش ممكن تغرق ثلاثة بلوكات مستحيل تغرق برضو أو أربعة لازم خمس بلوكات هم اللي يتكسروا علشان هذه السفينة آه، تغرق شوفوا الجبل من تحت سبحان الله العظيم هو كان فيه خمس بروز هو نازل بيهم ومتجهز لها بيهم و- وواخد بقى من الصخور اللي كان ماشي لان هو الجبل تحت الماء بيبقى اكبر آه، من من الجبل فوقه يعني بيبقى عمق الجبل تحت الماء اكتر من ارتفاعه معاه خمس بروز هيدخل بيهم في السفينه علشان يفعل ما قدر الله سبحانه وتعالى شوفوا ادي السفينه رب القلوب وهو آه، وهي ماشية ده التخيل الحقيقي في الشروق اللي حصل ب- بشهادة آه، من شهد هذه الواقعة نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو شوفوا.
علام الغيوب يعني في واحد من العلماء كان بيحلل الموقف
نوره اللي هو ده بيقول يهدي العصا آه، لو احنا كنا ماشيين في اي مكان وقدامنا جبل جليد الاختيار الامثل لو احنا آه، مش قادرين نتفاداه على مسافة قصيرة يعني ان احنا ندخل فيه مباشرة وبعدين السفينة هتتعطل والدنيا ممكن آه، هتتقلب صحيح لكن مش هتتكسر السفينة مش هتتكسر ممكن الناس يشوفوا هي ضخمة قد ايه لكن اللي حصل بالظبط ان هم فكروا تفكير كان ضد مصلحتهم إن بطش ربك لشديد هم كان ضد مصلحتهم هم م- حاولوا يتفادوها يعني مش عايزين أي خسائر فخسروا كل حاجة بيقول لو كانوا دخلوا في في الجبل مباشرة ب- ب- بسن السفينة ما كانش حاجة حصلت لكن هم صمموا انه ما حتى السفينة لا تخدش فسبحان الله العظيم كانت النهاية فشوفوا مثلا بيقول بيقول كانوا بيفكروا ضد مصلحتهم عشان كده الواحد يخاف لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الواحد آه، يعني شوفوا هو مش قادر يعرف مصلحته مش قادر يعرف يفكر وده المنظر لما هيبدأوا يرتطم بالجبل إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
شوف شوفوا مثلا سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب شوفوا هيحاولوا طبعا ده تخيل للي حصل لكن شوفوا بنوره طبعا الحقيقة كانت أشد من كده بكتير لأنهم ربنا دول بي يعني رب القلوب بيصوروا المسألة بشكل تصوري لكن في الحقيقة طبعا واحد بيفقد حياته هتشوفوه كان بيعمل إيه يعني الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود سبحان الله العظيم عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود هم حاولوا ينحرفوا بالسفينة دوما رضا فارتجي دوما رضا
سبحان الله شوفوا يا اخواني مهما حاولوا خلاص
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بيقول اختاروا الاختيار الخطأ الله ما لنا رب سواه
سبحان الله العظيم شوفوا انحرفوا وقفوا المحركات حاولوا ي- يعني يفرملوا السفينة لكن سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا شوفوا ربنا هي دلوقتي داخلة مباشرة
وهو علام على الجبل الغيوب عشان الجبل في الشروق وفي يشيل خمس بلوكات من أسفل السفينة الغروب يهدي ببروز هو تجهز ليه- لهذه المهمة الهادي تماما فضله ملء فيكسر هذه البلوكات الخمسة خير وجود لتغرق السفينة دوما رضا ربنا الهادي وينكسر
فضله من جثمانها وينكسر معاها عفوه خير وجود عنفوان وكبرياء من صنعها
فارتجي دوما رضا
وادي هؤلاء المساكين لغير أم قد يكون بعضهم ملوش ذنب سبحان الله العظيم شوف يا إخواني يعني غرقت السفينة وغرقت معاهم كل معاها كل أحلامهم وانكسرت وانكسرت معاها نفوسهم وانكسر معاها كبريائهم حتى هم نفسهم بعد كده بيقولوا احنا كنا مغرورين زيادة عن اللازم وبرضه كان في مكوك فضاء أمريكي اسمه تشالنجر آه، المتحدي بيتحدى مين؟ ده مسكين ده ما- ماشي في الهواء زي طائر بسيط وبرضه للأسف الشديد آه، الغرور أدى إلى احتراق تشالنجر و- وغيره وغيره من المم- الموككات الفضائية لما بيغتر يعني شارون كان رئيس وزراء إسرائيل كان بيتكلم عن آه، مكوك فضاء أمريكي آه، وبعدين آه، بيقول آه، احنا عايزين نطلع فوق عشان الناس تعرف كلها ان احنا ملناش حدود يعني مفيش حد بيقف قدامنا وسبحان الله العظيم هذا ال- ال- المكوك ايضا من حوالي اربع سنوات انفجر في السماء آه، معانا اتصال آه، ف فاخواني احنا شو يعني ما حدش ينفع يتحدى ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله ال ال الكبرياء والغرور انه لا يحب المستكبرين ربنا ما يحبش المستكبرين ولا يحب المغرورين ولا يحب الظالمين ان الله لا يهدي كيد الخائنين ان الله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى وجل جلاله نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يجنبنا واياكم مواضع الردى انا عايز اقول لكم معلومه برضو في موضوع تايتانيك ده ان هم كل الاستغاثات اللي استغاثوا بالناس في هذا الوقت بقت بالفشل لدرجة ان البحارين اللي معاهم سفن اخرى شايفينهم ها في في بيغرقوا وبيقولوا احنا كنا متخيلين ان دي نجوم بتسطع في السماء على على مياه البحر مش واخدين بالهم خالص حتى ال ال يعني الطلقات الناريه اللي اطلقوها في في السماء عشان الناس تاخد بالها انه في حاجه آه، خطيره بتحصل بيقولوا فكرناها العاب ناريه السفن اللي شافتها بيقولوا فكرناها العاب ناريه على آه، الناس بتلعب وبتهيص سبحان الله آه، يعني فعال لما يريد سبحانه وتعالى احنا دي كانت اول حلقة في وذكرهم بأيام الله ومع قوة الله ومع عظمة الله ومع كبرياء الله سبحانه وتعالى نستكمل بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة آه، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالذات غدا إن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن السلام عليكم ورحمة الله
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء